اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله في الحقيقة أننا فعلا نعيش لحظات حرجة آه، أدعو فيها المسلمين إلى الهدوء إخوتي المسلمون في جميع أنحاء مصر الهدوء والتروي والكف عن بث الشائعات والتلطف في الفهم والرجوع إلى المشايخ ودعوة الدعاء اليوم أنا بكلمكم عن النهاردة النهاردة اتفقت كلمة الدعاء على أن ندعو المسلمين إلى تحجيم هذه الفتنه يعني كل الدعاة بلا استثناء الشيخ محمد اسماعيل آه، ومشايخ اسكندريه كلهم بقى والشيخ ابو اسحاق الحويني والمشايخ آه، اتفقوا الدكتور عبد الله شاكر كل دول تكلمنا اليوم آه، اتفقنا على ان نهدأ على ان يهدأ المسلمون وان تعالج القضيه بالعقل لأن هذا يقود إلى أن نفقد كل المكاسب اللي احنا حصلنا عليها في الفترة الماضية وهذه الساعة في مساحة الدعوة وستنقلب مصر إلى فتنة عظيمة فندعو المسلمين إلى الهدوء وأرجو أيضا أن آه، يسمع ال- النصارى كلمة آه، العقل وأن يهدأوا لأن آه، الخسارة هتبقى ضخمة وبقول برضو انكم ليكم حق بمنتهى الادب انا بقول بمنتهى الادب ليكم حق تاخدوه لكن الاستفزاز والتعالي وال وال والايذاء ن- نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد ايها النصارى نحن لا نرضى ان يؤذيكم احد ولا نرضى ان يبطش بكم احد لكن الاستفزاز بيجعل العوام ما يسمعوش كلامنا ف... ف... يعني م- مهما قلنا لهم يا ناس اهدوا يا ناس عقلوا لما يلاقوا انتوا بتعملوا اللي انتوا بتعملوه انكم انتوا تصيب الناس خسائر في ممتلكاتهم وفي وبعدين الشائعات بتكثر يعني لما يقولوا ماتوا اثنين الناس بتقول مات خمسين الناس بتقول 120 الناس بتقول فعشان كده انا ادعو المسلمين وادعو النصارى ادعو اخواننا المسلمين الاخوه مالكوش دعوه بالموضوع اهدأوا وعقلوا ولا نريد اثاره قلاقل نريد ان يهدأ الناس الهدوء ايها المسلمون العاقل ايها المسلمون اسمعوا الكلام ايها المسلمون اهدأوا ونقول للنصارى ايضا لو سمحتم لا داعي للاستفزاز ولا داعي للاذى وارجعوا الى بيوتكم وعيشوا بيننا وسطنا في سلام وامان وهدوء لكم احترام ممتلكاتكم واحترام امنكم وسلامتكم علينا جميعا نكفله لكم بس بشرط ان انتوا كمان برضو ايه تخف حده الكلام خف حدة الأذى خف حدة المطالب اللي مش وقتها دلوقتي ويعني أرجوكم نريد أن تمر مصر في هذه الفترة أن تمر هذه الفترة بسلام لأن لو لو حصل كثرة الاستفزاز والاستعداء وتصرف هؤلاء برضه الشباب الذين لا نملك أن نكتفهم هتبقى الخسائر كبيره وبرضه بقولها بمنتهى ازاي ان الكل هيخسر وهتبقى الخساره كبيره فالنصيحه الان الهدوء والتعامل بعقل ودعوا الكبار يتعاملون مع بعضهم البعض في مساعي مشايخ اتحركوا وحكومة اتحركت وجيش اتحرك ومن كل الأطراف في كبار اتحركوا دعوا الأمر يرجع للكبار و والكبار برضو نقول لهم حاولوا تسيطروا على الصغار وعلى المتحمسين لكن كلمتي لإخواننا المسلمين لجميع المسلمين لأحبتي في الله عايزين عايزين نلم الدور وإلا هتشتعل ولو اشتعلت الكل هيخسر فإخواني اهدأوا أنا أحبكم في الله اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوب المسلمين السكينة اللهم إنا نسألك أن تحمي أعراضنا وأولادنا وأموالنا اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا اللهم واحفظنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب إخواننا في ليبيا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض اللهم انتقم من الظالمين اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم إنا نسألك أن تعمم الأمان والرخاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك آمين إخوتي فاصل دقيقة وأعود إليكم والسلام عليكم ورحمة الله
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت عشرين سنة مفاصلك دايما وجعاك مش قادرة تقفي على ركبك مش عارف تصلي من كتر الوجع مش قادرة تمشي حاسس انك تعبان وتاعب كل اللي حوالين منك ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومقصرة في شغل بيتك للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء دلوقتي الحل بقى موجود نو بين كريم كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري No Pain Cream بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل No Pain Cream اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا الحل بقى موجود عندنا No Pain Cream اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته No Pain Cream مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة اوعى تستسلم للألم طول ما في No Pain Cream يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع No Pain Cream دلوقتي فقط وحصريا من اونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل الآن على 019 028 28 98 أو 019 028 29 00
الالتهاب الكبد الفيروسي فيروس بي وسي هي فيروسات تصيب الكبد وتسبب الالتهاب الكبدي الذي قد يتحول بمرور الوقت إلى التهاب مزمن ثم تليف بالكبد بشرى سار لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي B و C لقد نال العقار المنتج من مركز الصفا للأعشاب الطبيعية لعلاج مرض الالتهاب الكبدي الوبائي B و C براءة الاختراع الشفاء التام من المرض خلال 60 يوم من استخدام العقار الذي يحتوي على عبوة بها 8 زجاجات تؤخذ كبسولتين قبل الأكل بنصف ساعة ثلاث مرات يوميا مدة صلاحية العبوة عامين من تاريخ الإنتاج للاستعلام يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية مع تمنياتنا أن يشفيكم الله ويعافيكم ويديم عليكم الصحة سي بي ليس هذا الدواء خاص بمركز الصفا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، مركز صفا الأعشاب الطبيعية بيقوم آه، أساسا بإعداد كبسولات من الأعشاب الطبيعية المسجلة في وزارة الصحة آه، لعلاج آه، فيروس سي وبي وعلاج آه، تليف الكبد وعلاج الدهون على الكبد وعلاج اورام وسرطان الكبد لابد ان احنا نعرف ان الاعشاب ما بيقدرش الفيروس ان هو ياخد اي آه، مناعه ضدها زي باقي الادويه لان طبعا كل نبات بيبقى فيه حوالي 2000 ماده مع وجود آه، عدد كبير من الاعشاب فبيبقى قدامنا عشرات الالوف من المواد اللي هي بتتضافر مع بعضها وتساعد بعضها بعضا للقضاء على الفيروس بتاخد فتره مش اقل من ست شهور في العلاج مركز المنتجات بتاعته بتبقى على صوره كبسولات معبأة بالأعشاب المسجلة في وزارة الصحة ومع التمنيات بالشفاء التام للمرضى
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله إني أحبكم في الله آه، إخوتي نعود مرة أخرى إلى بناء أمة ذكرنا أن آه، سياقنا في بناء الأمة في كيف وأخواتها بناء الأسرة المسلمة وفي فضفضة آه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبناء الأمة ينبغي ألا نفقد الهدف ينبغي دائما أن تكون أعيننا على الهدف ذكرنا في بناء الأسرة المسلمة ال- الزواج والعلاقة الزوجية والبيت المسلم حتى وصلنا إلى تربية الأولاد ومن ال- إلى من أربعة لستة إحنا واقفين معاه النهاردة وإحنا بنسمي هذه الفترة أو المرحلة الزمنية المراحل السنية من أربع سنوات لست سنوات هذه المرحلة اسمها مرحلة التمييز أو عايز أقول بتعبير أدق مرحلة الإدراك يبدأ الطفل يدرك عايزين نقول إن منذ لحظة الولادة الأم بتلعب دور الوسيط بين طفلها وبين العالم الخارجي وكلما نجحت الأم في القيام بهذا الدور وده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت آخر جملة قلتها في الحلقة إن تبقى الأم والأب فاهمين المنهج إن يبقى الطب احنا عايزين الأطفال يسمعوا معانا الحلقات دي يقعدوا معانا ويسمعوا ويشوفوا إن كلما كانت الأم فاهمة المنهج والأب فاهم المنهج آه، منهج تربية الطفل ليكون قائدا احنا أكدنا المرة اللي فاتت إن الشاب اللي بيتزوج علشان آه، شهوته ده مش م- م- مش موضوعنا احنا بنتكلم عن الشاب الذي يتزوج من اخت مسلمه يريدان بناء بيت مسلم يكون منار الاسلام يريدان اخراج اطفال يكون يكونون جيل التمكين سواء- سواء كانوا اولاد او بنات يكونون جيل التمكين فلما تكون الاب والام فاهمين كده القضيه دي ان هدفهم ان يكون هذا الطفل رجلا هناك عرش ينتظره هناك جيش ينتظره هناك آه، مرحلة مهمة يريد أن يقودها وي- ويخوضها ويقود الأمة إليها يبقى بيربى الطفل ده تربية غير اللي بن بنكبر الواد وخلاص لازم يبقى الأب والأم فاهمين هذا المنهج الأم هي الوسيط بين الطفل والعالم الخارجي في هذه المرحلة كلها من سنة لستة هذه الأم إذا أحسنت القيام بهذه الوساطة هيأت لطفلها الظروف الطبيعية التي تقوده ل... ل... لس- للسلامة النفسية والعضوية على حد سواء احنا كن- كنا بنقول أن من أعظم مميزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا بنقول انه قاعد لسن 25 سنة لم يتزوج ول- ولكن لأنه سليم من العقد والآفات النفسية ما سببش هذا الانتظار ل 25 سنة مشكلة بينما كان العرب يتزوجوا عندهم 10 سنين و11 سنة النهارده بنقول برضه نفس الشيء لو الطفل قال لسن 25 سنة وما اتجوزش يقول لك آه، عايز يتزوج ويسبب هذا ب- جواه عقد نفسية سبب هذه العقد النفسية زي ما قلنا في في الحلقة اللي فاتت ان عنده كمية تراكمات نفسية من التعاملات والرؤى الحاجات اللي بيسمعها والحاجات اللي بيشوفها والحاجات اللي بيفكر فيها والحاجات اللي بيقا... ردود الافعال اللي بيقابل بيها كل دي بتمثل خلفية تجارية ضخمة بينقل منها في المواقف فإذا البيت احسن التعامل مع الطفل ورباه فطلع سوي نفسيا النفسيه السويه حين سيقابل العالم بهذه النفسيه السويه فتكون السلامه النفسيه السلام النفسي الشاهد الطفل نفسه بينظر الى هذه الوساطه نظره خاصه خلي بالك احنا بنقول من أربعة لستة مرحلة الإدراك ودليلنا فيها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث محمود بن الربيع في البخاري قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا أرب وأنا ابن أربع سنين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خد مية وبخاها في وجه سيدنا محمود بن الربيع ف عشان كده بقول إن لازم نصحح العبارة المشهورة بين ال... بين العوام ان ال- راس الميه عداوه لا لا لا راس الميه محبه وعندنا ادله شرعيه على ذلك منها هذا الدليل ان راس الميه محبه ودليل أيما رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء فرش المية إيه محبة مش عداوة بس ما تغرقهاش بالمية دلوقتي خلي بالك صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمود بن ربيع لما عقل هذه عق... أنا فاكر إن الرسول بخ مية في وجهي وأنا ابن أربع سنين العلماء رتبوا عليه علماء المصطلح أن سن التحمل أربع سنين يعني ممكن أخذ ابني ابن أربع سنين يسمع حديث فيروي هذا الحديث أربع سنين فده بنستدل بيه على ان سن من أربعة لستة ده سن الإدراك الطفل بينظر إلى ما حوله مش نظرتنا ككبار له نظرة خاصة فلذلك مما ينبغي أن يعلم أنه في هذه الفترة ينظر الإب الطفل إلى أمه على إنها إنسان خارق يقدر يعمل كل حاجة وبالتالي برضه هيبص ل- لابيه هينظر لابيه من بعد ذلك نفس هذه النظره ولذلك كثيرا ما احب ان اردد على اولادي يا ابني ليس احد على كل شيء قدير الا الله يبقى من الذي على كل شيء قدير الله من الذي يقول للشيء كن فيكون الله لازم الطفل يفهم دي والطفله تفهم دي ان مش كل حاجه انا اقدر اعملها ولا كل حاجه اقدر اجيبها ولا كل حاجه تطلبها دلوقتي يبقى اعملها لك دلوقتي ما هو اللي كانوا بيقولوا دلوقتي متربيين اصلا على المشكله دي اشكال نفسي دلوقتي عايز- احيانا تلاقي طفلك لما يح... او زوجتك عاي- عايز حاجه عايز الوقت أهو. وبالحاح نتيجه تربيه قديمه لم تعالج فيه هذه النقطه فلذلك لابد أن أ- أ- أن نضبط في داخل نفسية الطفل هذه المشكلة اللي هي إيه؟ أن أباه ليس على كل شيء قدير وأن أباه لا يقول للشيء كن فيكون إنما الذي على كل شيء قدير هو الله كل شيء والذي يقول للشيء كن فيكون من ساعته وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر هو الله ولذلك ساعتها مش تقع في مأزق الاستجابة لدور الخارق بعض الآباء والأمهات بيحاولوا يستجيبوا لده ويثبتوا للطفل انه فعلا على كل شيء قدير وان هو بيقدر يعمل كل حاجة وكل حاجة بسرعة عشان كده يفتخر بعض الآباء والأمهات يقول أنا مش مخلي ابني عايز حاجة اللي بيحلم بيه قبل ما يقوله بجيبه له فبحاول يثبت للطفل اللي في دماغ الطفل ده الطفل لو اتربى على كده النهارده بعد كده مش هنعرف نطلعها من دماغه الطفل لما اقول له يا ابني م- انا ما اقدرش اعمل كل حاجه اللي يقدر على كل حاجه ربنا يقول لي مين ربنا هنا بقى دخلنا في مرحله اسئله طفلك الحرجه طب هات لي من عند ربنا طب هو فين ربنا احيانا الاباء والامهات بيكون حالتهم لما يتسالوا السؤال ده انهم حاجه من اتنين يا يهربوا من السؤال يا يجاوبوا غلط الهروب مش هيسكت الطفل يعني لو الطفل سأل أبوه أو سأل أمه قال لأمه قال لأمه يا أماه أين الله؟ أنت بتقولي ربنا ربنا ربنا هو فين ربنا؟ أنا عايز أشوفه فقالت له طب اسكت دلوقتي عشان أنا مش فاضية لما أفضى أجاوب عليك فكرت إن هي خلاص إيه؟ آه، مشته لا مش هيسكت بعد شوية يلاقيكي قاعدة هيقول لك حضرتك فاضيه دلوقتي قولي لي بقى اين الله تقولي له ايه يا ابني لما تكبر هتعرف الاجابه الاجابه دي غلط انا بقول ان دليل اسئله الطفل الحرجه دليل آه نموه ونضجه النفسي والاجابات الغلط تترك اثار سلبيه خطيره على نفسيه الولد هذه اهم مرحله من مراحل تطوره النفسي وهي المرحله التي يبدا فيها القدره على اكتساب اكتساب القدره على التعبير عما يعتبره مفارقات هي بالنسبه له بيسال ان الموضوع سبب عنده مشكله مفارقه فادراك المفارقه مرحله هامه جدا في تكوين ملكه التفكير وتطويرها وعليه فان طرح الطفل للاسئله هو محاوله جاده من قبله لفهم العالم وتكون وتكوين مواقف من العالم حوله ومعرفة موقعه من الحياة يحاول أن يجد لنفسه مكان أو موقع مادي أو معنوي أو فكري في وسط الحياة اللي هو عايشها وسط أب هو شايف أن الأب ده ضخم جدا وأم ضخمة جدا يسأل وأنا ماليش لحية ليه زي لحيتك دي آه، أسئلة كثيرة جدا آه، لما يبدأ الطفل تبعا أو نتيجة لنموه العقلي واللغوي بطرح الأسئلة سيسأل مين أقرب الناس إليه حب الاستطلاع أيضا أحد الأسباب في طرح الأسئلة حب الاستطلاع أمر طبيعي عند الطفل يعني هو لما يشوف حاجة مقفولة بيحاول يفتحها لو ما اتفتحتش بيحاول يكسرها عشان كده تكسير اللعب الاطفال للعبه وغير بيحاول يكتشفها يكتشف اللعبه دي ايه يريد ان يتعرف على الاشياء ويكتشفها بنفسه وهذا على فكره لازم نعرف ان ده بيسعده بيسعد الطفل كثيرا جدا ويزيد من ثقته بنفسه على الكبار الاب والام او اخواته الكبار اللي موجودين معاه في البيت علينا ان نعرف مقدار ما يجب ان يتعلمه الطفل في هذه المرحلة معلش انا هر- هرجع معاكم تاني شوية لورا عشان نشوف بس ايه ايه اللي يجب ان يتعلمه الطفل طفل الاربعة اشهر يجد لذة خاصة في اظهار قدرته على التقليد فحاول انت لما يقلد اديله حاجة يقلدها العشر اشهر الطفل اللي عنده عشرة أشهر يبدأ يجري مقارنات بين نفسه وبين أمه وأبوه إيه الفرق؟ طفل السنتين يبدأ التساؤلات بشكل, بشكل محرج طفل بقى الأربع سنوات وخمسة عاجز عن فهم الكثير من الحقائق فيعوض هذا الحجز هذا العجز يعوض هذا العجز عن طريق التلاعب بالكلمات او اختراع الكلمات الجديده التي لا معنى لها يقلب الحروف آه، الكمبيوتر آه، اسفنجريه مرضان هذه اللعبة الإقلابية تدفع الطفل إلى طرح مزيد من الأسئلة يسأل المرحلة الثالثة مرحلة بقى الأربع خمس سنين يبقى فرحان إنه بيسأل لا هقول لك حاجة مهمة إن طفلك هيبقى فرحان إن أنت محرج من السؤال بين له إن أنت محرج مش مشكلة إن أنت عاجز عن الإجابة ايه الاسئله الكبيره دي يا باشا ف هقول لك آه، موقف آه، ان احد ابنائنا الصغار آه، مش عارف اعمل حاجه فبزعله انت بتزعلي قلت له حاضر طب ما تسمع كلام قال لي، حاضر هي كده يعني ال- القضيه في ايه لو انا قلت له النهارده الواد ابو بكر بن علاء يلا ننام يقول ليه؟ ليه؟ او ايه يلا ننام ايه يلا ننام ايه خلاص هننام ايه اللي هيستمر في كلمة ايه لحد ما اقول له انا كمان ايه ف نفس الشيء زي ما قلت. احيانا تقول لابنك كل دي يقول لك ليه عشان دي مفيدة جدا ليه دي هت عشان تكبر وتقوى وتبقى ليه ليه ليه ليه ليه ليه ايه ايه ايه ايه, إيه, إيه الاستمرار ده بصفه مستمره آه و- آه، سيحول الامر الى لعبه وليس الى اسئله الاجابه الواضحه المحدده وطرح نفس السؤال على الطفل مره اخرى سيجعل الاسئله اكثر جديه هيسال عن مواضيع مهمه محاولة منه لفهم واقع الحياة يسأل لأن هذه الأمور تشغل باله ويطول تفكيره فيها لذلك يجب أن نعطيه الجواب الصحيح بقدر الإمكان وأن نظهر له اهتمامنا بأسئلته آه، أنا جايب آه، أسئلة آه، قد يطرحها آه، الطفل لكن آه، سنقولها في وقت لاحق اللي عايز اللي انا عايز اؤكد عليه في حلقتنا هذه في نهايه الحلقه معلش الوقت ضيق النهارده وما لحقناش نقول حاجه الحلقه دي لها ظروفها يعني لكن ان شاء الله باذن الله تعالى الاسبوع القادم عايزين نبدا الساعه 5 بالظبط او 5 الا 5 عشان نخلص في ميعادنا 6 الا ربع ان شاء الله ال- عايزين نقول في المرحله دي الاسبوع ده لحد ما القاكم الاسبوع القادم آه، عايز نهتم فعلا بان احنا ننظر الى اطفالنا وهم بيسالوا وننظر اليهم واحنا بنجاوب وننظر الى تصرفاتهم ونقدر آه، نحكم عليها او ندونها ومفيش مانع في الرسائل آه، يا عم الشيخ مدني ربنا يهديك ويتوب عليك ان تاتيني الرسائل اثناء الحلقه اللي هتيجي اثناء الحلقه في الموضوع ان ان مشاكل الطفل نفسه الرسائل الجيني في في الموضوع فقط هاتها لي في موضوع الاطفال اللي ان احنا بنقول انا بنقول خدوا الاسبوع ده فرصه لملاحظه الطفل يا جماعه الكلام اللي انا بقوله مش تربيه نفسيه للطفل مش كلام علماء النفس مش آه، آه، وانما انا بتكلم من منطلقين المنطلق الاول الدين الشرع قال ايه والاثار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه الاولاد وفي قصص القران والتجربه العمليه مع الاطفال في حياتنا على مدار السنين الطويله اللي فاتت ان احنا عايزين الهدف بناء الامه انشاء جيل كجيل الصحابه رضوان الله عليهم هذا الجيل لابد من شروطه ابتداء ان يكون السلامه النفسيه هي الاصل ان يكون سليم نفسيا سليم قلبيا خال من العقد عشان كده بقول خدوا الاسبوع ده حتى القاكم في الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل وقدر في ملاحظه الطفل بص لابنك وهو بيلعب بص له وهو بياكل بص له وهو بينام بص له اول ما يصحى من النوم بص له هو خارج بره في الشارع في آه، يعني انا عندي دلوقتي موضوعين الموضوع الاول يعني اسئله الطفل الحرجه والموضوع الثاني المشاكل الاطفال مشاكل الاطفال انا اذكر حوالي 20 مشكله آه، العناد والصراخ والبكاء وال- والسرقه والكذب وال آه، كل المشاكل اللي بتخطر بالك وكيفيه معالجتها من نظره اسلاميه لان احيانا بجد وانا بقرا برضو طبعا لاز- لابد ان انا اقرا في علم النفس وال- وال- و- وكلام النفسي كلام ال- الاطباء النفسيين و ال- اساتذه علم الاجتماع بيتكلموا ازاي في تربيه الاولاد وكتبهم بقرا في ده لكن انا ملاحظ انهم واخدين طريقه افساد الولد بالدلع وانك تدي الولد كل اللي هو عايزه وانك انت لكن انا هقول لك مثلا مثلا مثلا في مشاكل الاطفال ان احيانا الولد بيطلب بيطلب حاجته او مراده اللي هو عايزه بالصراخ طب هقول لك موقف نفترض جدلا ان احنا مع بعض في السوق خدت الاولاد وخارجين في السوق او في فسحه في حديقه في السوق والولد قال- هات لي اللعبه ديت فقلت له طب امشي دلوقتي فبدا يصرخ ويقعد في الارض احسن تصرف تعمله ايه انك انت تنشغل تروح تشتري حاجه وتتكلم مع البائع وتنسى ان في حد بيصرخ تماما لو انا قعدت طب تعالى طب نتفاهم هيزداد صراخه مش هيقوم من الارض خلاص هو تبت في الارض عايز اللعبه دي دلوقتي اهو ولو جبتها له يبقى افسدته خلصنا بقى عمره في حياته ما هتعرف انت تعالج المشكله دي يخبط راسه في الارض آه، مدني بيقول لي ربنا يهديه باين انه عملها وهو صغير ولا ايه آه، بي- بيقول لي يخبط راسه في الارض ويعور ن- يخبط راسه في الارض محور ويعور نفسه مفيش مشكله بس هو ده العلاج هو ده العلاج الوحيد اعلم انك انت لو سبته وقعد يعيط ويصوت ويخبط دماغه في الارض ويعور نفسه وانا بتكلم مع البياع بشتري حاجه تانية اللي انا جاي عشان اشتريها في الاخر هيسكت ويجي يمسك في ايدي قال كده بالحرف الواحد الواد قويس ربنا يهديه ويهدي ابوه مش انا كنت بعيط اه طب ليه ما صالحتنيش عشان مش دي طريقه طلب حاجه واحنا متفقين ان ابي مش على كل شيء قدير ولا امي اللي انت عايز تطلبه بالادب ويجيك بالادب والكلام ده برضه لكل الناس اللي انت عايز تطلبه بالادب والاحترام وبرضه انا اللي اقدر عليه هعمله لكن الاستفزاز ده ممكن يؤدي الى خسائر انت اللي هتخسر بقى اهو انت اللي هتخبط دماغك في الارض وانت اللي هتتعور وتفضل تيجي تنام بالليل كل ما تقلب على المخده تقول اي انت اللي خبطت نفسك محدش خبطك فالشاهد ايه ان احنا بنقول ان في تربيه الاولاد دي محتاجه حاجتين جانب شرعي فقهي صحيح ديني وجانب عملي واقعي مجرب هذا الجانب العملي الواقعي المجرب ده مهم جدا ليه لان جيلنا جيل صعب جدا أو مش جيلنا احنا يعني الجيل الناشئ النهارده جيل صعب جدا صعب جدا التعامل معاه فمحتاج فعلا فقه حقيقي لادراك الامور وتعامل واقعي منطقي شرعي حتى لا يفسد الطفل ويفسد من حوله ف آه، بقول لل- لكل اخوتي في الله واحبتي في الله من الاباء والامهات آه، اقضوا هذا الاسبوع الى الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر في مراقبه اطفالكم ش- شوف طريقته في الكلام شوف طريقته في التعامل شوف طريقته في الغضب ودون وابعت لي برضه نتفاهم ان شاء الله باذن الله تعالى والقاكم الاسبوع القادم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله